حبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وكل يوم نعيش مع باسمك نحيا ونقول باسمك نحيا يا فتاح باسم- باسمك نحيا يا شكور باسمك نحيا يا تواب واليوم نقول إن شاء الله باسمك نحيا يا رزاق اسم الله الرزاق اسم الله الرزاق يقول الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هدف الحلقة وأنا بقول هدف هدف الحلقة من بدري جدا جدا جدا هدف الحلقة أن تثق ثقة شديدة أن رزقك بيد الله فنتفق على حاجتين نطلع بيهم من الحلقة دي اوعى تاكل مال حرام اوعى تذل نفسك لحد علشان لقمة العيش أرجوك هما الكلمتين دول هما الحلقة رزقك مضمون تلت الحلقة الأولاني عمال أدللك بالآيات وبالكون حواليك رزقك مضمون تلت الحلقة الثاني اوعى تاكل حرام لأن رزقك مضمون لأن اسمه رزاق اوعى تذل نفسك لبني آدم مهما حصل لأن رزقك مضمون لأنه رزاق النقطة الأخيرة في هدف الحلقة اسعى اسعى لان رزقك مضمون بس هو عايزك تسعى ابذل جهدك دي الحلقه وممكن نمشي على كده ولو كان المعنى اللي انا قلته ده يكفي احنا مش عايزين احنا مش جايين نقول كلام وخلاص لو لو لو لو استقر في ذهنك وايقنت بيه قوم نفذه ولو عايز لسه ادله عليه كمل معنا الحلقه ده هدف الحلقه يعني ايه رزاق محاور الحلقه الاول الحلقه مكونه من خمس محاور واحد معنى اسم الله الرزاق اثنين اسم الله الرزاق في القرآن ثلاثة اسم الله الرزاق والنظر في الكون خلي بالك الثلاثة دول اللي هم الثلث الأولاني ل- ليزداد ثقتك في الرزاق النقطة الرابعة هل الأرزاق نكو- نقود وفلوس بس النقطة الخامسة والأخيرة ماذا يريد منك الرزاق ماشي يا جماعة اتفقنا ندخل الحلقة طيب الأول يعني إيه رزاق الرزق في اللغة يعني نصيب الرزق في اللغة يعني القسمة ما قسم لك فهو رزق ال- الناس عندنا في بلادنا بتقول على الجواز اسم ونصيب لكن هو المعنى أكبر من كده كل ما قسم لك في حياتك فهو رزق يبقى يعني إيه الرزاق سبحانه وتعالى الرزاق خالق الأرزاق والمتكفل بإيصالها كل يأخذ نصيبه من هذه الأرزاق ماشي خالق الأرزاق والمتكفل والمتكفل والمتكفل بإيصالها كل يأخذ نصيبه من هذه الأرزاق خلي بالكم يا اخوانا لو بقول يعني ايه الرزاق انا بقول الرزاق مش الرازق ولن تجد في القرآن تأتي كلمة الرازق دايما تأتي كلمة الرزاق ايه الفرق الرازق ممكن يعطي وممكن يمنع ممكن يدي بعض الناس وما يديش بعض الناس اما الرزاق ففيه الشمول والعموم الجميع الجميع داخل الجميع ياخذ التقي والعاصي المؤمن والفاجر المسلم المسيحي اليهودي البوذي البشر كل البشر لا الرزاق الكائنات كل الكائنات كل الكائنات في آية جميلة جدا جدا جدا يقول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما- وما من دابة وما من دابة سيدنا إبراهيم م- وهو بيقول ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات مش كده؟ وبعدين قام قايل ايه؟ بعد ما قال ارزق اهله من الثمرات، سيدنا ابراهيم قام قايل ايه؟ من آمن منهم سيدنا ابراهيم وهو بيدعي بيقول يا رب اللي يستحق رزقك في وجهة نظر سيدنا إبراهيم مين من آمن فبيقول وارزق أهله من الثمرات مين دول من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال أي الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر مش هي الآية في سورة البقرة بتقول كده قال ومن كفر بس في حساب يوم القيامة فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير لكن في الدنيا كله يأكل من رزقه كله في الأثر اللطيف أن رجل كافر جاء إلى مائدة إبراهيم وكان يوقد ال- النار ليأكل منها يعني من يمر بالطريق فجاء ذلك الرجل فمر على سيدنا إبراهيم فدعاه سيدنا إبراهيم للطعام فبدأ يأكل ثم وجده سيدنا إبراهيم يسجد للنار كافر فقال قم فلا يجلس على مائدتي قم قم من هنا أنت كافر فأوحى إليه الله تبارك وتعالى يا إبراهيم مللت من إطعامه ساعة وأنا أصبر عليه وأرزقه وأطعمه سبعين عاما رزاق كله الشمول العموم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على فكرة كلمة على الله دي تسعدك قوي لو فكرت فيها الناس في بلادنا يقول لك إيه الرزق على الله هم بيقولوا معنى الآية دي بس هو يق- إيه المقصود بالآية دي يعني إيه على الله فكر كده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها النملة الحمامة الآية دي تسعد بها الحمامة الصغيرة تسعد بها النملة ليه؟ عارف معناها إيه على الله رزقها على الله تفيد الإلزام سبحانه وتعالى كما كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه أن يرزق العباد خلي بالك انت ممكن واحد ولله المثل الاعلى ممكن واحد يعطيك يقول لك بس خلي بالك دي اخر مره انا مش هديك تاني انا مش ملزم بيك انا مش ملزم بيك وبعدين انا هقف جنبك سنتين وبعد كده انت حر انا ماليش دعوه بيك او يجي يقول لك بص انا دي الفلوس اللي انا بديها لك دي عشانك انت لكن تقول لي بصرف منها على ابن اخويا انا مش مكلف يا سيدي بابن اخوك مش كده مش ده بيحصل في حياه الناس او تخيل واحد يروح ل- لواحد بيصرف عليه ويقول له الله يخليك احنا عندنا قطه في البيت فممكن تزود لي في الاجر عشان القطه الغلبانه دي هيقول له ايه؟ هل مش يا راجل من هنا انا مالي ومال القطه ما تروح القطه مطرح ما تروح وما من دابه في الارض فهمت بقى شفت حلاوه الا على الله رزقها دي وصلتك لفين؟ الا على الله رزقها مش بقول لك الايه دي تسعد بيها يسعد بها الحوت في بطن البحر تسعد بها النمله في ظهرها افلا تسعد انت بها؟ انت ما تسعدش وانت الخليفه اني جاعله في الارض خليفه انت كل دول مسخرين ليك فيبقى وما من دابه ده ربنا بيقول لك كده عشان يزود ثقتك ان هو تكفل رزقك وانت لسه مش واثق وهو بيقول لك هو ما من دابه في الارض الا على الله رزقها وثقت ولا لأ؟ اوعى تاكل حرام اوعى تاكل حرام وهو اسمه رزاق اوعى تمد ايدك لحرام اوعى تاكل ولادك حرام يا اطباء يلي ممكن تبعت مريض لطبيب تحاليل ولا لطبيب أشعة وهو مش محتاج عشان تشغل المعمل علشان دون بيرجع لك بفلوس يا مقاول اوعى تقلل في المونة اوعى تاكل حرام رزقك جاي لك جاي لك مضمون ازاي تستعجل رزقك من الحرام اوعى تاكل رزق واحد تاني انت فاهم انت عملت ايه هو قسم الارزاق سبحانه وتعالى فانت جبت على رزق واحد تاني انت متخيل ربنا هيعمل فيك ايه يا شباب انتوا عارفين الحلقه دي مهمه ليه يا اخوانا من الاخر كده اصل بلادنا مليانه دلوقتي للاسف الشديد ناس كتير بتاكل حرام وناس كتير بتاكل اكل في مال ناس تانيه وناس كتير بتتذلل وبتتحايل عشان تتسول المال انا عارف ان الناس تعبانه وان الناس فقيره اوعى تاكل حرام واوعى تمد ايدك مهما حصل واوعى تذل نفسك مهما حصل والرزاق موجود اسمع كده تعالوا ده, ده معنى الرزاق تيجوا نتنقل للنقطة الثانية تعالوا نعيش مع الرزاق في القرآن اسمع الآية الجميلة الجميلة الجميلة يقول الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى بيصف الأرض لحظة خلقها قبل ما احنا نتخلق يا اخوانا الآية في سورة فصلت تعالوا اسمعوا كده يقول الله تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ده احنا لسه ما اتخلقناش وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قدر فيها أقواتها إيه في أربعة أيام سواء للسائلين يا اخوانا الارزاق قدرت قبل ما انت تتخلق اتكتبت الارزاق وقدرت كم نقطه ميه محتاجاها الارض كم زرعه كم حبه محتاجاها الارض اليوم القيامه هيعيش على الارض كم بني ادم كم اصواف واقطان محتاجين يلبسوها يبقى كم نعجه وكم عنزه وكم بيضه وكم فرخه ستو- سي- سيخلقها الله تبارك وتعالى في الارض ايه الرزاق يا اخوانا لما تسمع الايه دي أنا عايز ايه عايز ايه قوه اكتر من كده يطمنك وقدر فيها اقواتها قبل ما انت تيجي قبل ما انت تتخلق اسمع قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رز- رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم خلقكم ثم رزقكم رزقكم جت ماضي ما جاتش ثم يرزقكم خلص خلاص انت رزقت خلاص اتكتب الرزق النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وهو في بطن أمه ما- ما فيش أربعين يوم أربعين يوم أربعين يوم لسه لسه ما طلعش ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد قبل ما تتخلق السماوات والأرض كل شيء كتب كم نقطة مية كم دابة هتذبح كم فرخة هتتذبح عشان ياكل أهل الأرض كم حبة هتنبت كم خشب الخشب ده رزق الغابات دي رزق كم كم غابه من الاخشاب هتكون موجوده في الارض عشان اساس بيوتهم هيعيشوا ده هو ربنا تبارك وتعالى استعمرنا فيها فقبل ما نبقى موجودين انت عارف عارف بالظبط ايه يا اخوانا عارف اللي ابنه بعته لاوروبا وقال له هتروح تدرس هناك ثلاث سنين انا مش عايزك تمد ايدك على فلوس حد ولا عايزك تذل نفسك لبني ادم هناك في الغربه انت احتياجاتك ايه قبل ما تروح ولله المثل الاعلى حد فاهم انا عايز اروح فين احتياجاتك ايه اكلك اهو آه، اساس بيتك اهو لبسك اهو انزل بقى روح وانت مطمئن انا امنت لك قبل ما تروح كل اللي انت عايزه ولله المثل الاعلى وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين الله الذي خلقكم ثم رزقكم يا اخوانا بدا الاطمئنان يزيد في قلبك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها مؤمن بده ولا لأ مصدق في الكلام ده ولا لأ والله العظيم مش هتموت ناقص نفس ده لو مكتوب مش ممكن تموت ما حدش يموت ناقص مش هتموت ناقص ان يك- يدخل فمك نقطة مية كانت مكتوبة لك وقدر فيها اقواتها مش هتموت ناقص قرش كان المفروض تديه لاولادك ليه تستعجل على الفلوس لما هو مكتوب مكتوب ليه تاكل حرام ليه تذل نفسك لبني ادم ليه توطي لبني ادم ليه تعطي ليه تبقى ليه تحس انك ذليل اوعى تطي لبني ادم اسمعوا يا شباب يا جيل يا جديد واسم الرزاق يخليني اقولها بكل حق وبكل قوه وبكل اخلاص ان شاء الله كانت بلادنا واذا كانت الارض اتملت اكل حرام ما تطلعوش انتوا كده ما تبقوش انتوا كده عشان يفضل في امل عشان يفضل في خير في الارض خليكم انتوا مؤمنين بالرزاق سبحانه وتعالى اذا الناس قالت بلسنتها مؤمنين بالرزاق وقالت كلام فخلوا خلايا جسمكم بتقول مؤمنين بالرزاق وهننفذ انت لسه شاب نظيف والارض مليانه حاجات مش كويسه والارض مليانه حاجات مش كويسه والناس تعبانه واذا كانت الفلوس صعبه والعيشه صعبه فخليك كويس ربك مش هيسيبك لان رزقك اكت- اتكتب ما تستعجلش على رزق حرام فتغضب ربنا وفي الاخر واخد واخد اللي اتكتب لك يعني الرزق الحرام اللي انت خدته هو كان مكتوب مكتوب هو ممكن انت تكون خدت حاجه مش مكتوبه لك هو كان مكتوب كان مكتوب بس للاسف كنت هتاخده وتخش الجنه دلوقتي هتاخده وتخش النار استعجلت عليه عرفت ليه دعاء النبي اللهم اغنني بحلالك عن حرامك لان هو هو جاي واغنني بفضلك عمن سواك شوف الدعائين فيهم ايه فيهم معنى الحلقه اغنني بفضلك عمن سواك ما تذلش لحد ابدا اوعى تذل نفسك لحد واغنني بحلالك عن حرامك ما هو جاي جاي الرزق مش هاكل حرام يا شباب ارجوكم اذا كان الكلام ده صعب على ناس بتسمعني دلوقتي ويقول لي انا اسف ما اقدرش اغير حياتي يا ريتك قلت الكلام ده من عشرين سنة أنا خلاص أنا أصلا كل حياتي بقت حرام أنا بقول له لو أنت راجل ترجع وتتنازل وتقف على رجليك وتقول لا الحلال لان اخرتي اهم من دنيتي لكن انتوا يا شباب الموضوع لسه سهل في ايديكم ما تقولش ما هي كل الدنيا ماشيه كده ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فهمتوا هدف الحلقه يا اخوانا يا ناس يا اللي لسه ما توسختوش من الدنيا انا اسف في الكلمه دي لسه الدنيا ما عملتش فيكم كده ما لوثتكوش الدنيا انا اسف في الكلمه الماضيه يا ناس يا اللي لسه الدنيا ما لوثتكوش خليكم الله حتى لو بتعاني من قله الرزق اوعى تت- اوعى تتحايل علشان تاخد فلوس اوعى يا سائق تاكسي انك تتحايل على كل واحد يركب جنبك تقعد تشكي له قد ايه وتكذب قد ايه انت مهموم وانت مهموم فعلا وتعبان في حياتك عشان يديك زياده ما تعملش كده ما تذلش نفسك لحد رزقك مكتوب مكتوب هيجي لك هيجي لك اوعى تطاطي اوعى تهين نفسك اسمع قول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إن رزقك مكتوب ربك بيقسم ليك عشان يطمنك مش بقولك البرنامج اسمه باسمك نحيا ليه؟ لأن لو اتطبق الاسم في الأرض تحيا الأرض حياة نقية حياة نظيفة فتخيل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون رزقك مكتوب زي ما أنت سامعني الآن زي ما أنت شايفني الآن وفي السماء رزقكم وما توعدون تخيل المعنى اللي أنا بقوله دون تخيل قيمة المعنى اللي أنا بقوله دون خلي بالكم يا جماعة الآية دي أول ما نزلت ما نزلتش مرة واحدة نزل الأول النص الأولاني منها وفي السماء رزقكم وما توعدون فسمعها أعرابي من البادية بيجي للصحابة في المدينة ويمشي فسمعها فقال صدق الله نعم نعم وبعدين مشي الأعرابي ورجع بعد عدة شهور فكان نزل النص الثاني من الآية فورب السماء والأرض إنه لحق فبكى الأعرابي وقال ماذا فعلتم ليقسم الله سبحانه وتعالى ان الرزق حق ما احنا مصدقين من الاول الايه الاولانيه بتقول وفي السماء رزقكم وما توعدون انا كنت مصدق فهو الراجل بيقول ماذا فعلتم ليقسم الله سبحانه وتعالى انه حق انا كنت مصدق شوف الاعرابي البسيط الاعرابي البسيط بيقول احنا انا مصدق من الاول ها يا اخوانا سمع قول الله تبارك وتعالى أمن يرزقكم أمن, أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه حد تاني يقدر يجيب لكم حد تاني يقدر يعطيكم بل لجوا في عتو ونفور دوروا على غير الله راحوا لغير ربنا يقولوا له أرجوك ادينا وتذللوا للناس أنا مش بقول لك تروح للناس لا أنا بقول لك تروح طبعا تروح للناس ما أنت بتشتغل مع الناس لكن اطلبوا الحاجات بعزة أنفس زي ما النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحاجات بعدة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير كله مكتوب في مقادير مكتوبة رزقك كذا وكذا وكذا وكذا ها يا إخوانا ها جواك طاقة دلوقتي جواك طاقة خلي بالكم يا إخوانا واخدين بالكم كل الأسماء اللي إحنا ماشيينها لغاية دلوقتي أسماء كلها بتدعوك إنك تتغلب على نقاط الضعف اللي فيك أو تعظم نقاط القوة اللي فيك التواب امبارح اقتل وتخلص من نقاط الضعف اللي فيك والنهارده الرزاق التواب امبارح بيقول لك تخلص من المعاصي ورد الحقوق للناس النهارده الرزاق بيقول لك تخلص من صفتين وحشين فيك اوعى تذل نفسك اوعى تاكل حرام اسعى في الارض لان الرزق مكتوب بس انت تحرك واسعى اليه شوفوا يا اخوانا قول الله تبارك وتعالى وهو وهو يقول سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والارض في حد تاني غير الله يا اخوانا كما انه لا شريك له في ملكه لا شريك له في رزقه زي ما بتقول لا شريك لك في ملكك فلا شريك له في رزقه حد تاني بيرزق في السماوات والارض الا الله سبحانه وتعالى يعني اذا كانت الايات دي حركت في قلبك شيء وهزت في قلبك معنى وخلتك تقول يعني دي ايات القران طب تيجي نتنقل للكون فاكرين اول حلقه انا قلت ايه قلت نعرف الله الله تبارك وتعالى يعرفنا على اسمائه الحسنى بطريقتين كتاب يقرا اسمه القران الكريم وكتاب ينظر اسمه صفحه الكون فاحنا قلنا في القران الكريم طب تعالوا ننظر في صفحة الكون لنعرف اسم الله الرزاق عرفنا اسم الله الرزاق من القرآن تيجوا نعرف اسم الله الرزاق من الكون كل ده أنا عمال أثبت جواك هو هو يملك كل شيء اجمد اوعى تطاطي تعالوا نسمع الله تبارك وتعالى الرزاق في الكون أنا عايز أبدأ معاك بمثل جميل جدا جدا جدا المثل دون في خلق الكون بس المثل ده كلنا خدناه في المدرسة في حصة العلوم وللأسف عمرنا ما ربطناه بالرزاق وعمرنا ما ربطناه بالخالق خلي بالك هتلاقي كتير في القرآن اسم الرزاق أو الرزق يعت- يأتي مع اسم الله الخالق الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله هل من خالق غير الله يرزقكم دايما تلاقي ال- الخالق يأتي مع الرزق تعالوا نتفرج على الكون وحصة العلوم اللي خدناها أنا مش جاي أدي حصة جغرافيا ولا جاي أدي حصة علوم أنا جاي أقول خسارة ملايين الطلاب اللي اتخرجوا من بلادنا خدوا الحصة دي وفهموها وما عرفوش الرزاق الخالق ولو كانوا خدوها في المدرسة كده كانوا هيطلعوا لا يمكن يمدوا ايديهم لحرام يا ريت مدارسنا يعني تقول هي كمان باسمك نحيا وزي ما بتعلم العلوم تعلمها على الرزاق والخالق ايه هي الحصه اللي خدناها في العلوم دي فاكرين دوره الماء دوره الماء كلنا خدناها في المدرسه ازاي الميه بتتبخر وبترجع و... بس انا انا هقولها بس هقولها علشان نعرف الرزاق سبحانه وتعالى عشان تعرف ان رزقك بيد الله وفي السماء رزقكم عشان تعيش المعنى ده ارجوك اسمع الكلام ده بس اسمعه بالاحساس ده اسمعه مش بالنظره الاكاديميه اسمعه وانت بتنظر للكون بشكل جديد مش احنا قلنا كده في بدايه الحلقات عيشوا مع الكون بشكل جديد نظره جديده للكون انظر للكون على انه معجزه من الله سبحانه وتعالى يا جماعه الميه دي هي سر الحياه يعني احنا ما نعرفش نعيش في الكون دون من غير ميه لا احنا ولا اي كائن وجعلنا من الماء كل شيء حي ما تقدرش تعيش في الكون ده من غير ميه بص دوره حياه الميه ماشيه ازاي اول حاجه يا بحار كوني مساحات هائله المياه البحار 71% من مساحه الارض ومساحه اليابسه الارض بتاعتنا 21% بس ليه اصل انتوا محتاجين كميه ميه كبيره عشان تتبخر عشان تشربوه لازم تبقى البحار 71% وبعدين يا بحار كوني مالحه عشان الميه ما تقسمش وتبوظ الميه المالحه هي اللي تحافظ على الميه تفضل نقيه وبعدين يا شمس سخني سخني البحار دي بالله عليكم يا اخوانا عارفين الشمس بتسخن قد ايه في, الس- في الثانيه 16 مليون طن في الثانيه بيتبخروا من مياه البحار في السنة 505 تريليون طن مية بيتبخروا من البحار كل سنة علشان تشرب حضرتك المية الس- الشمس دي بتسخن قد ايه تخيلوا كده يا اخوانا لو احنا اللي بنسخن البحار دي محتاجين فلوس قد ايه محتاجين كمية فلوس قد ايه عشان نسخن البحار شايف الرزاق بيعمل ايه ولذلك الآية تربط لك بين الشمس اللي بتسخن وبين المطر اللي بينزل وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا شمس بتسخن ومية بتنزل يا بحار كوني مساحات هائلة يا شمس سخني تحسوا يا جماعة ان في مصنع كبير المصنع ده فيه شمس وفيه بحر وفيه رياح وفيه سحاب وفيه آه، آه، قانون اسمه الجاذبية وفيه مطر مصنع ربنا م- مكونه علشان حضرتك تشرب مية مصنع في الكون الخالق عرفتوا ال- العلاقة بين الخالق وبين الرزق مصنع كبير مصنع في بحر يا بحار كوني شاسعة مصنع فيه شمس يا شمس سخني مصنع فيه رياح سخنت يا شمس يا رياح خدي البخار اللي على وش المية طلعيه لفوق ليه؟ علشان يبرد فوق ونزلي الهواء الجاف تحت وقعدي طلعي الميه ده- الهواء ده فوق ونزلي الهواء ده تحت عشان كله ياخد نصيبه من البخار عشان كله يتبخر يقول الله تب- يقول الله تبارك وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا يرسل شوفوا الله الله احنا خدناها في حصه العلوم بس ما خدناهاش الله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء وبعدين يا سحاب قرب من بعضك قرب من بعضك اركب فوق بعضك اركب فوق بعضك عشان يتقل اسمع قول الله ألم تر أن الله يزجي سحابا الله الله الله رزقكم المية دي جاية منين ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فوق بعضه يركب على بعضه يركب على بعضه وبعدين يا قانون الجاذبية اشتغل ايه شد الميه لتحت شد السحاب لتحت يشتغل قانون الجاذبيه وبعدين يا مطر انزل هينزل فين تنزل في المكان المحدد اللي ربنا يختاره يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به ثمرات كل شيء والله يا أخوانا بتبقى نقطة المطر في السحابة مكتوب عليها اسمك مش مكتوب عليها اسمك مكتوب هتنزل رايحة لبق فلان عشان ده رزق فلان تنزل نقطة المية تعدي على النهر الفلاني تروح في الماسوره الفلانيه تتعبى في الازازه الفلانيه حضرتك جاي من مصر مكتوب ساعة ما السحابة دي نزلت انك هتشربها في مكة تيجي تقعد في المكان اللي احنا قاعدين فيه وتاخد كوباية المية وتشربها نقطة المية دي مكتوب عليها اسمك من ساعة ما نزلت المطر عرفتوا ليه يا اخوانا لان دي معجزة عظيمة معجزة الرزاق في انزال الماء اللي هو سر الحياة اصلا اللي كل الارزاق مترتبة عليه شفتوا القانون اللي احنا حكيناه شفتوا المصنع الكبير اللي كله مسخر فيه عشان حضرتك تشرب اللي سخره مين وانت قاعد في بيتكم والمطر بينزل وساعات تبقى انت ساعات نبقى مش مؤدبين ساعات نقول يوه اهو المطر دي بوظت عليا ماتش الكوره وهي اصلا المطر دي ان هو الرزق اللي ربنا تبارك وتعالى ساقه اليك وانت مش واخد بالك وعايش كده شمس بتسخن ورياح بتشتغل وسحاب بيتكون ومطر بينزل مين اللي عامل ده كله افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن من السحب ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا ما هو كان اجاج كان مملح عرفتوا ليه النبي كان لما المطر ينزل يعرض نفسه للمطر وياخد المطر ويمسح بيه وشه وجسمه ليه؟ معجزة من ربنا انظر للكون بطريقة جديدة عرفتوا ليه النبي يقول لك دعاء المطر مستجاب لانك شهدت معجزه من معجزات الله الرزاق فانت دعاء المطر يا اخوانا ما تخافوش بعد كده اللي يعرف معجزه المطر دي يعرف ان الكائنات كلها من رزق الله يخاف من ايه بعد كده يقلق من ايه بعد كده اوعى تهين نفسك اوعى تخاف توكل على الرزاق سبحانه وتعالى شايف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشرب الميه يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بمعاصينا الحمد لله ان هو طلعه كده عمرك شربت نقطة المية وانت بتشرب نقطة المية بتقول له يا رزاق بصوا للمية يا اخوانا كل نقطة مية تخليك تحلف ان الله الرزاق قد ضمن لك الرزق كل نقطة مية بتشربها تشهد للرزاق سبحانه وتعالى تعرف تشرب المية كده تعرف تكون بالاحساس دون كل كل ما تتحرك تخيلوا يا جماعه المعجزه الاكبر ان كميه الميه اللي بتنزل من الم... من السماء كل سنه هي نفس كميه الميه اللي بتتبخر تخيل هي هي هي هي كميه المطر اللي بتنزل هي هي كميه المطر اللي بتطلع اقول لك حاجه تانية تخليك تحس قد ايه سبحانه وتعالى الرزاق يعني كيف يعطي وكيف كيف يرزق الكائنات كلها انا هفرجكم بعد اذنكم على فيلم الفيلم دون مدته ثلاث دقائق الفيلم ده يوريك وما من دابة إلا على الله رزقها الفيلم ده يخليك تخجل تخجل اللي رزق الكائنات اللي رزق النملة اللي رزق السمكة من حبة نازلة من شجرة فوق البحر تنزل الحبة تطلع السمكة تاكلها لأنها مكتوبة باسم السمكة دي يا أخي خلي عندك ثقة بقى يعني أنا تخجل إن النملة عرفت الرزاق ان النحلة عرفت الرزاق ان السمكة عرفت الرزاق وانت لم تعرف الله الرزاق من كل كيانك اما يخجلك انا عايزك تشوف الفيلم ده وتخجل من نفسك كيف لم اعرف الرزاق ازاي انا كلت حرام ازاي انا خايف على رزق ولادي فرحت ذليت نفسي لبني ادم تعالوا نشوف الكائنات الاخرى كيف ترزق لتعرف الرزاق
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين وصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك خالق أوجدتنا باسمك ضعفنا لك خير أوجدتنا باسمك أغنيتنا باسمك اسمك ربنا الحياة دليلنا لك خالق ووجدتنا باسمك عبد وغنيتنا باسمك اسمك ربنا الحياة دليلنا باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصيب رحمة في العالمين
اخواننا اللي ادى كل دول اللي اعطى كل دول اللي رزق كل دول رزقك لان انت الخليفه اوعى تاكل حرام كل لحم نبت من حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالنار اولى به اوعى تاكل ولادك حرام كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به سامعيني يا ناس سامعيني يا اللي كلت حرام سامعيني يا شباب يا اللي لسه نضيف اوعى تاكل حرام والرزاق اللي اطعم الكائنات دي كلها شقيق البلخي بيحكي بيقول انا بدايه توبتي ان كان حصل في بلدنا سنه قحط شديد ومفيش مطر وكل الناس في حاله كابه فلقيت شاب ماشي في السوق بيضحك فقلت له بتضحك وانت عبد هو كان عبد الشاب دون وكمان بتضحك واحنا في الكابه دي قال له اصل انا عبد عند سيد السيد بتاعي عنده قريه مليانه اكل وشرب فقال شفيق البلخي يضحك الشاب ولا يحزن لأن سيده عنده قرية وأنا سيدي عنده ملك السماوات والأرض بيده خزائن السماوات والأرض وأحزن وأخاف يقول فكانت بداية توبتي هو معرفة الرزاق سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر إخواننا شوية ثقة مزيد من الثقة في الرزاق سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن المعنى يكون واضح إحنا هنتنقل بعد الح... بعد الفاصل هنتنقل هو أرزقه إيه؟ أرزقه أرزقه فلوس وكده وبس وبعدين نقول طب ماذا يريد مني الرزاق تعالوا نكمل بعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواننا الرزاق هدف الحلقة تاني هدف الحلقة ضمن لك الرزق وكل اللي عمالين نقوله لغاية دلوقتي ضمن لك الرزق اوعى تذل نفسك لبني آدم اوعى تاكل حرام اسعى في الأرض ده ملخص الحلقة وهدف الحلقة خليني أسألكم سؤال يا جماعة كم أنفق الله سبحانه وتعالى على الأرض منذ خلقها إلى اليوم حد حد عمره سأل نفسه السؤال ده؟ كم أنفق عليها منذ خلقها إلى اليوم؟ عمرك فكرت في الحكاية دي؟ متوسط أكل البني آدم من اللحمة قد إيه؟ آه، خمسة جرام ولا آه، آه، أيا كان الصين تعدادها كام؟ مصر 70 مليون كم فرخة بتتذبح؟ ومين ومين أصل الكلام ده كله؟ أنا بقى أخاطب المسلمين وغير المسلمين في هذه الحلقة أنا أخاطب كل ذي عقل فلينظر إلى هذه الأرزاق إلى هذه الأمطار إلى دورة المطر أنا أخاطب غير المؤمنين بالله أنا أخاطب الجميع من عنده عقل كم أنفق كم أنفق على الأرض سبحانه وتعالى كم ذلل لنا هذه الحيوانات كم غنم بتذبح علشان الناس تاكل تخيل لو الغنم دي كان ركب فيها الله أخلاق الذئب حد فكر في الحكاية دي كيف ذللها لنا كيف تخيل لو الغنم فيها شكل الضبع تر- ترضى تاكلها خلى شكلها وديع علشان تشتهيها علشان ترضى تاكلها كم أنفق سبحانه وتعالى اسمع ال... في حديث قدسي جميل جدا يقول فيه الله سبحانه وتعالى خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن ولم يتعبه خلقهن سبحانه وتعالى أفيعيني رغيف أسوقه إلى عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه إلى عبدي عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك أما يخجلك أما يجعلك تستحي عرفته الكائنات كلها أنه غزاق كل الفيلم اللي انتوا تفتك- اتفرجتوا عليه كل هؤلاء عرفوه بالغزاق إلا أنت يا خليفة إلا أنت يا مستخلف على الأرض إلا أنت يا مسلم يا مؤمن يا اللي جيت رمضان يا اللي جايين تحجوا يا اللي جايين تعتمروا وما زالت في جيوبكم فلوس حرام هتقولوا لربنا إيه يوم القيامة هتقولوا للرزاق ايه لما تقف بين يدي الرزاق يوم القيامه ويقول لك اما علمت انني الرزاق تقول له نعم اما علمت ان رزقك سياتيك نعم لما اكلت حرام اصل الناس كلها يا رب كانت ماشيه كده رد رد بقى ليه ذليت نفسك ليه كنت بتتحايل لتتسول من الناس ازاي يطلعوا لك فلوس وتفضل واقف وتقول انا عارف ان الناس تعبانه انا انا انا مش بتكلم و- انا عارف ان الناس تعبانه لكن انا بقول لك اوعى تبيع اخلاقك لان في رزاق اوعى تبيع اخلاقك في واحد اسمه سيدنا عاصم بن جبر كان افقر منك وكان محتاج اكتر منك عاصم بن جبر يوم غزوه خيبر كان جعان قوي قوي قوي بس ما كل الصحابه جعانين فهو ماشي لقى سره كده فيها شحم يعني شحم شحم غنم شحم شحم مش لحمه شحم فاخذها من شده الجوع وقال والله بيقول في نفسه بصوت مسموع والله لا اعطي منها احد ابدا من كتر ما هو جعان فبينظر خلفه فاذا بالنبي حظه وحش فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف امامه يقول فإذا بالنبي أمامي فنظر إلي النبي ابتسامة وابتسم ابتسامة الغضبان مش أخلاقك دي يا عاصم مش أخلاق الفقراء دي مش أخلاق ولاد البلد دي يقول فاستحييت من نفسي يا عم ده أنت جعان وده شحم ما سرقتوش هتاكل لوحدك يا عاصم هتاكل لوحدك والمسلمين جعانين فقلت استغفر لي يا رسول الله فابتسم إلي وانصرف في ناس بتفهم بالإشارة وفي ناس ما بتفهمش الرزاق الرزاق يا اخوانا والله أريد أن أصيح بيها أمسك بني آدم بني آدم من الفقراء من العائلات متوسطة الحال من الطبقة المتوسطة في مجتمعاتنا من أطباء ومهندسين اللي الحال تدهور بيهم لما الأحوال الاقتصادية نامت أمسكهم وهزهم وأقول له ما تخافش ما تخافش على عيالك الرزاق موجود ما تبدلش أخلاقك أرجوك حافظ على أخلاقك ما تبيعش أخلاقك الناس عماله تبيع يوم بعد يوم ما تبيعش انت لان الرزاق اؤمن بالرزاق اسجد للرزاق قول له رزقي مضمون قول لمراتك ما توحنيش ان انا اروح اعمل زي فلان وفلان وتقولي لي خليك شاطر شغل نفسك زي الرجاله الشاطرين انا عايز افضل نضيف علشان في رب اسمه الرزاق هل هل الكلام ده واصل لقلوبكم؟ هل الكلام ده واصل لعقولكم؟ هل هيتنفذ؟ ولا هو مجرد كلام بنقوله في حلقات بنطلع في رمضان ونقول كلام والواقع زي ما هو البرنامج اسمه باسمك نحيا باسمك يا رزاق نحيا ده اسم البرنامج عشان كده سميناه بهذا الاسم هل كل دون واصل لحضرتك خلوني اقول لك علشان تطمن تطمئن اكتر روح لابوك اي واحد قاعد هنا روح لابوك قول له احكي لي يا ابويا لما اتخرجت من الكليه كان حالك ايه والله لو نظرت في قصه حياه كل واحد مننا ابويا وابوك ستجد فعل الرزاق سبحانه وتعالى لما اتخرجت من الكليه كان معاك ايه عشان تتجوز دلوقتي وتفتح بيت مين الرزاق مين اللي اعطاك ارجع لقصه حياتك تعرف الرزاق ارجع لقصه حياه ابوك لو انت شاب صغير وقول له يا ابويا فلوسك جت ازاي تعرف الرزاق أعرف رجل هو الآن من أغنى أغنياء مصر و- وله فضائيات و و و بيحكي لي بيقول لي كنت محاسب صغير بسيط جيت السعوديه اشتغل ما حلتيش حاجه محاسب وانا في الحج بقرا قول الله وليشهدوا منافع لهم قلت يبقى الحج ده اكيد في الايه دي فيها سر فبدات ابيع واشتري في الحج بما يحتاجه الحجاج بعد اربع خمس سنين ربنا فتح عليا فتح كبير بقى معايا ملايين بعد شويه اساله اعرف صديق ليا بيقول لي في يوم من الايام كان لو واحد اهداني كرتونه بيض اروح لمراتي فرحان واقول لها رزق ساقه الله الينا بعدها باربع خمس سنين كان بيتصدق بعربيته القديمه لان ربنا رزقه عربيه جديده اخوانا الرزاق الرزاق شوف سلمان الفارسي اتباع عبد بالاسلام وبالايمان بعد شويه بقى هو اللي بيحكم فارس شوفوا انس بن مالك من خادم النبي صلى الله عليه وسلم لاكثر الصحابه مالا شوفوا النبي من رابط حجر على بطنه من شده الجوع لغايه بعد غزوه خيبر نصيبه في الغنائم غنم بين جبلين ينفقها في سبيل الله يقول لراجل أتعجبك فيقول نعم فيقول له هي لك خدها دي دنيا فيذهب الرجل ويرجع إلى قومه ويقول جئتكم من عند خير الناس إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا لأن في رزاق الرزاق رب البيت العتيق رزاق الناس اللي جايه دي كل واحد فيهم بيساله ارزقني كذا ارزقني كذا ولا يختلط عليه سمع عن سمع ولا يشغله صوت عن صوت لانه رزاق بقى اللي رزق النمله اللي انت مش شايفها دي مش هيرزقك انت يا مسلم يا عبده يا اخي يا اخي عيب عيب عيب الفلوس الحرام اتنقل للنقطه اللي بعديها خلي بالكم مش كل الارزاق فلوسه بس مش كل الارزاق فلوسه بس في أرزاق تانية إيه؟ في أرزاق تانية إيه؟ أشعة الشمس اللي بتدفيك دي رزق ولا لأ؟ الجار الصالح ده رزق ولا لأ؟ الابن الصالح رزق ولا لأ؟ البنت اللي ربنا رزقك إياها بعد ولاد رزق ولا لأ؟ مش دي أرزاق يا إخوانا؟ هو هو كله فلوس يا إخوانا؟ هو احنا ليه بقى ليه الماديه بقت مسيطره على حياتنا؟ مش شايفين كلمه الارزاق الا في الشكل المادي البحت، لا ده في ارزاق تانية احلى بكتير من كل شيء مادي. أرزاق الأرواح أنت ناسي إن أنت مخلوق من مادتين جسد وروح غذا الجسد أكل وشرب وخروج وفسح وعلاقة رجل بامرأة غذاء الروح ركعتين قاعدة زي دي دعاء قراءة قرآن رمضان أنت ليه مصر إن أنت من مادة واحدة يا أخي أنت من مادتين أنت من جسد وروح حرام عليك عمال تنظر للرزق على انه غذا الجسد وتنسى الروح الغذاء الجميل احيانا يمن عليك بركعتين بدمعه اعرف انها رزق والله يمن عليك ان عينيك تبكي من خشيه الله والله ده رزق رزق طب اسالك سؤال ايهما احب اليك رزق الجسد ولا رزق الروح تاخد ألف جنيه ولا تبكي من خشية الله أنا أختار أبكي من خشية الله تاخد مئة ألف جنيه ولا تعتق من جهنم ايه الاحب اليك تحب انه رزق فيهم رزق الجسد ورزق الروح عايز ايه خلي بالكم لما يغضب على عبده يمنع منه الرزق يقول النبي ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه بس كمان في حرمان لرزق الارواح واحد عصى ربنا وبعدين قال يا رب لم تعاقبني لم اجد نقص في رزقي وهو ماشي كده كأن ربنا ألقى في قلبه خاطر بلى قد عاقبتك ألم أحرمك لذة مناجاتي فاكر مش كنت بتقوم الليل وتقعد تحس بحلاوة القرب مني أنا عاقبتك أنا عاقبتك أنا سلبت منك رزق اسألوا المتدينين يقولوا لكم اسألوا المتدينين اللي بعدوا عن ربنا هم أكتر ناس يقولوا لكم يبكوا وهم بيقولوا لكم الحكاية دي ألم أحرمك لذة مناجاتي مش كنت بتبكي وبتخشع وقريب مني مش حرمتك منها لما بعدت عني أرزاق ال- الأرواح أحلى بكتير من أرزاق الأجساد أحلى بكتير يا إخوانا النقطة الأخيرة ماذا يريد منا الرزاق يريد منك ثلاث أشياء واحد إياك وأكل الحرام اوعى اوعى تاكل حرام يا أطباء يا مهندسين يا مقاولين يا شباب يا صغير ارجوكوا بلاش انتوا بلاش انتوا خلي خلي يفضل عندنا امل ان بلادنا هتبقى احلى في السنين اللي جايه بلاش انتوا يا شباب دعائك مش هيستجاب دعائك ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام فأنا يستجاب له شوف كلمة فأنا مستحيل مستحيل يستجاب له ادعي ادعي زي ما انت عايز مش اكلك حرام مش كلت فلوس الناس ادعي ادعي زي ما انت عايز مفيش الرزاق يا اخوانا اول حاجة ماذا يريد منك الرزاق واحد اياك واكل الحرام امرأة اتعرض على جوزها رشوة عشان يحكم في المحكمة شهادة زور فرفض فهددوه ان هو هيترفد فخاف فراحوا لمراته فقالوا لها قولي لجوزك والا هيترفد يشهد الشهادة دي فردت عليهم وقالت لهم لقد عرفت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا أنا اللي أنا أعرفه عن زوجي إنه أكال مش رزاق ما, ما يقولش الحرام وما يشهدش الحرام تعرف تكون كده تعرف تنوي كده تعرف تعبد الرزاق كده النقطة الثانية اللي أنا بقول لك عليها عزة النفس اوعى حد يشتريك علشان لقمة العيش في قصة شهيرة في التاريخ عن عالم وحاكم في تاريخ المسلمين قصة جميلة وقديمة العالم أراد أن يطوع الحا... الآسف الحاكم أراد أن يطوع العالم ليجعله يعني إيه يعني يفعل ما يشاء فذهب إلى العالم الورع التقي فوجده في المسجد فدخل عليه وقال له ألك حاجة مش عايز فلوس مش عايز حاجة فقال إني أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره فخرج الحاكم من المسجد ينتظره في الخارج فخرج العالم طيب طلعنا من المسجد فقال له ألك حاجة فقال حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة تديني الجنة قال أنا لا أملك الآخرة ولكن حاجة من حوائج الدنيا فقال له العالم أنا لا أسألها من يملكها أفأسألها من لا يملكها تعرف تبقى عزيز تعرف ما تطيش تعرف ما تهنش نفسك عشان تقول أأكل ولادي يا أخي رزقهم جاي جاي مكتوب عند ربنا ابنك مش حي مش هتموت ثانية ناقص نفس ولا ناقص لقمة ازاي بس ازاي ازاي فين عزة النفس شوفوا سيدنا علي بن أبي طالب يقول ايه والله والله لحفر بئرين بإبرتين حد يحفر بير بإبرة ولكنس الجزيرة بريشتين أهون علي من أن أقف بباب إنسان أسأله بذل نفسي والرزاق موجود ده نكنس الجزيرة بريشة واحفر بير بإبرة شايف علي بن أبي طالب أهون علي من كده إخوانا إيه إيه إيه النقطة الثالثة اللي عايزها منك الرزاق السعي السعي اشتغل اشتغل يا اخوانا الرزاق عايزك تتحرك وتسعى وتروح وتبذل وتتحرك ليه يغضب عليك الرزاق ان لم تسعى ليه يغضب عليا الرزاق مش خلق لك كل دولا وقال لك يلا اني جاعل في الارض خليفه يلا طلع فانت كسلت وقعدت على القهوه تسعى شايفين الناس اللي بتطوف قدامكم دي بيعتمروا مش كده هيروحوا يعملوا ايه دلوقتي بعد الطواف بالكعبه هيروحوا للسعي السعي فين بين الصفا والمروه اتسمى ايه سعي مش كده اتسمى ايه واخد بالك متسمي ايه سعي بيشير لمين رمز لمين سيده مين خلي بالك واحده ست واحده ست هو احنا رايحين نعمل ايه رايحين نعمل عباده طب وهي لما كانت بتسعى بين الصفا والمروه كانت بتعمل ايه عباده ولا رزق عشان يعلمك معنى خطير قوي اتعلم بالعباده وافتكر البحث عن الرزق هو اللي طلع زمزم خلي بالك خلى جزء من العبادة يفكرك بواحدة ست واخد بالك وهي عمالة تسعى بين الصفا والمروة سبع مرات ده انت بتتعب يا راجل يا قوي يا شباب انتوا بتتعبوا فضلت رايحه جايه ما قستش كان المفروض تقعد بعد ما راحت مرتين الشباب اللي بيقولوا قاعدين على القهاوي ما اصل احنا مش لاقيين شغل لو جيت تعمل عمره وانت بتسعى بين الصفا والمروه قول والله ما هقبل اعيش في بطاله بعد ما شفت السعي شفت العباده شفت الاسلام جميل ازاي شفت التكامل في الاسلام بين العباده وبين اصلاح الحياه باسمي كناحيه يا اخوانا باسمي كناحيه تخيل لو تخيل لو دوله من الدول عندها مشكله بطاله فقررت تطلع الناس عمره ليه عشان يروحوا السعي ليه عشان يتعلموا من السيدة هاجر يتعلموا ايه ان السعي ده كان لرزق فربنا بسبب سعيها سبع مرات رايحه جايه ما, ما قعدتش عند الصفا وقالت خلاص ما طب ما انت طلعتي اربع مرات يعني فكر كده حط نفسك مكان السيده هاجر طلعتي على الصفا وبصيتي صحراء قمت طالعه على المروه صحراء قمت راجعه تاني على الصفا صحراء قمت راجعه تاني على المروه صف- صحراء طب بتكملي السبعه ليه؟ عشان ده الاسلام عشان هفضل اسعى لغايه ما يرزق- يرزقني فينزل ملك جبريل ويضرب بضربة من جناحه عند قدم نبي إسماعيل فتخرج نبع ماء نسق منها إلى اليوم الرزاق يرزق من يشاء بغير حساب إخوانا إخوانا إخوانا الدرس دون أنا بقوله وأنا بقول يا رب هل ممكن هذا الكلام عن اسمك الرزاق يخلي ملايين يغيروا طريقة حياتهم يخلي ملايين ياكلوا حلال هل ممكن, هل ممكن ربنا يكرمنا بهذا الكلام ولا هنفضل نقوله كلام كلام كلام كلام وخلاص هل ممكن باسمك نحيا هل ممكن واحد ما يذلش نفسه هل ممكن نسعى بعد ما سمعنا الكلام ده يا جماعة ربنا في آية في القرآن بيقول سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم كم مرة قريت الآية دي يعني إيه أمم أمثالكم يعني اوعوا تقولوا عليها دي كائنات حقيره ملناش دعوه بيها دي امم امثالكم يعني ايه اتعلموا منها الايه دي بتقول لك بص على الكائنات الاخرى وتعلم شوف حلاوه الايه وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم تيجي نتعلم من النحله يقول لك ده عامل زي النحله النحله عشان تعمل كيلو عسل بتتحرك 400 ألف كيلو يعني بتطوف الأرض سبع مرات. أنت متخيل كيلو عسل ومن كتر ما هي نشيطه وبتتحرك وبتسعى ما تستناش وهي شايله العسل لما ترجع الخليه تحول الرحيق لعسل في بطنها وهي رايحه بيقول لك اليابان خدت الفكره دي وبداوا يصنعوا على الناقلات بتاعتهم المنتجات وهم بيتحركوا في عرض البحر ما يستنوش لما يروحوا المصانع ويقول لك اتعلمناها من النحله الا امم امثالكم سعي النحله سعي هاجر يخليك تهجم يا ناس يا اللي قاعدين دلوقتي وبتسمعوني على القهوة يا اللي قاعدين على القهوة دلوقتي أنا مش بقول لك ما تقعدش على القهوة هتفاجئ إن أنا بقول لك اقعد على القهوة بس اقعد على القهوة فكروا مع بعض في مشروع تعملوه فكروا في خير تنشروه اوعى تقعد على القهوة عشان تقتل الوقت حرام عليك ثلاث حاجات يا اخوانا اتفقنا عليها بيحكى في الأثر في قصص الإسلام أن رجل كان نشيط في التجارة فبينما هو مسافر بتجارته وكان له عالم صديق فترك العالم ومسافر في تجارته وهو مسافر بالتجارة بتاعته لقى طائر كسيح جالس على الأرض مش لاقي حد يأكله فقال مسكين من يرزقه فهو بيقول كده لقى طائر سليم أم نازل على الأرض وبدأ يطعم الطائر الكسيح شفتوا الفيلم اللي حاجة زي اللي حاجة, حاجة زي كده فقام سايب التجارة وراجع وقابل العالم وقال له لا الرزاق موجود اسعى ايه الرزاق انت شفت ال... انت لو شفت اللي انا شفته فنظر اليه العالم وقال له ارضيت ان تكون مكان الطائر الكسيح ولم ترضى ان تكون مكان الطائر المعطاء ايوه الرزاق موجود لكن هو يحب منك السعي الرزاق عايز منك ثلاث حاجات هشتغل بايديا واسناني والرزاق هيرزقني والسيدة هاجر دليلي وعرفت ليه ربنا خلى منسك من مناسك العمرة السيدة هاجر اتنين عمري ما حزن لنفسي أبدا اطلبوا الحاجات بعزة أنفس ثلاثة عمري ما حكوا الحرام كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به هطهر فلوسي وهكون قد المسؤولية عشان أقابل ربنا وأقف بين إيدين ربنا وأنا نقي نضيف أقول له لا يا رب طهرت نفسي أنا فاضل آخر حاجة أختم بيها كلمة للأغنياء يا أغنياء الفلوس دي مش بتاعتكم الفلوس دي انتم مستخلفين عليها من الله وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه يا أغنياء ربنا لما قسم الأرزاق اداكوا زيادة عشان تدوا الفقراء وخلى في نصيبكم فلوس في فلوسكم نصيب للفقراء وقال لكم على الزكاة والصدقة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يا أغنياء لو كنا بنطلع زكاة فلوسنا ما كانش يبقى الفقراء كده دلوقتي في جزء من أرزاق الفقراء ربنا اداهولك ليه اداهولك عشان يديك ثواب اصل حساب الغني تقيل يوم القيامه فعشان ربنا عادل ورحيم الفقير حسابه خفيف يوم القيامه لان ما عندوش حاجه الغني عنده فواتير موبايل وعنده وعنده عربيات و و و وربنا كريم ورحيم فقال له طب انا هديك جزء من ارزاقهم اديها لهم فبخلت بيها انا اسف ان انا اقول لكم ان في فلوس بتتصرف في, في كازينوهات لندن و... وباريس بالملايين في ليله واحده تاكل شارع شبرا كله انا عايز اقول يا اغنياء ان احنا للاسف دلوقتي بقى بيننا وبين الفقراء ساعات شريط قطر سكه حديد هم الناحيه الثانيه واحنا الناحيه دي احيانا دلوقتي في بلادنا بقى في ميتين تحت الارض وميتين فوق الارض اللي عايشين في العشوائيات انا عايز اقول ايه في الاخر عايز اقول حرام عليكم لان الفقراء بيقولوا استغفر الله العظيم بيشكوا وبيشكوا في ايه اهتزت ثقتهم وبيقولوا اين الرزاق وانتوا المسؤولين النبي بيقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر الفقر يجيب كفر الفقراء تهزت ثقتهم في الرزاق يا أغنياء كل رغيف بتطعم بيه بطن بتحسن بيه أخلاق وبتحيي جوه فقير الإحساس بالرزاق ممكن نتصدق بالنية دي الليلة دي يا أخوانا ممكن يا أغنياء تنفذوا هذا الكلام أنا بقول هذه الحلقة ورزقي على الله لأن حلقة الرزاق فبقولها للأغنياء يا أغنياء كل مليم بتطلعه بتحيي في بني آدم إيمان جديد بالله سبحانه وتعالى بتحيي فيه إحساس بالرزاق بترجع له ثقته أنا قلت للفقراء اوعى تتهز ثقتهم في الرزاق لكن بقول للأغنياء ما تخليش الفقير تهتز ثقته في الرزاق فبقول للاثنين يا أغنياء اعطوا اعطي اعطي اعطي يا شباب النهارده تعالوا نتصدق على فقير بنيه جديده مش بنيه بس زي ما قلنا في الشكور ان يربيها لصاحبه فتلقى الله واللقمه كجبل احد بنيه جديده انك تقابله يوم القيامه تقول له يا رب احييت اسمك الرزاق بين الفقراء في الارض ايه رايك في النيه دي ايه رايك انك تلقى الله تقول له كده يوم القيامه يا رب انا كان عندي ذنوب كثيره لكن تصدقت وساعدت الفقراء وكان نيتي وانا واقف جنبهم احببهم في الرزاق احببهم فيك يا رب يا اخوانا احنا عندنا واجب عملي الليله دي عندنا واجب عمل يا شباب عندنا واجب عمل يا اغنياء اطعم فقير الليله دي بنيه احياء ان تحيي اسم الرزاق بين الفقراء أن تحبب الفقراء في الرزاق أن تأتي يوم القيامة وتقول له يا رزاق ذنوبي كتيرة بس أشهدك إن أنا حببت عبادك فيك يا رزاق يوم ما اديت لهم عشان يعرفوا أن هذا الرزق أنت اللي أمرت بيه يوم ما أمرتني بالصدقة والزكاة حببتهم فيك يا رزاق يوم ما أعطيت انفقوا الليلة دي يا إخوانا ده واجب عملي أولاني نتفق عليه واجب عملي تاني بالله عليكم نتفق عليه النهاردة حببوا الناس في ربنا عرفوا الناس باسمائه الحسنى الحلقات دي يا اخوانا شغلوها في القهاوي احكوا بلاش تشغلوها احكوا للناس احنا قلنا ايه النهارده عرفوا الناس على ربنا هدف البرنامج ده معرفه الله عز وجل ده كان باسمي كناحيه ودي كانت حلقه الرزاق لكن حلقه الرزاق لها استكمال بكره في موضوع غايه في الاهميه هنكمل فيه بكره تعالوا نختم الحلقه دي بالدعاء يعني احنا هنلتفت للكعبه كل يوم ربنا فتح علينا بذلك امبارح وخلونا نكمل كده ان شاء الله ان يكون وجهنا للكعبه ونحن ندعو يعني. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا من رزقت الكائنات يا من اعطيت الكائنات يا من رزقت واعطيت واغنيت يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا ارحم الراحمين يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نسالك مساله المساكين ونبتهل اليك ابتهال الاذلاء وندعوك دعاء الفقراء ندعوك دعاء العبد الخائف الواجل الحزين اغننا بحلالك عن حرامك يا رب اغننا بحلالك عن حرامك يا رب اغني أمة حبيبك محمد بحلالك عن حرامك يا رب اغننا بفضلك عمن سواك لا نذل لبشر وأنت الرزاق لا نهون لبشر وأنت الرزاق لا نتضعضع لبشر وأنت الرزاق يا ذا الجلال والإكرام املأ قلوبنا عزة أنفس يا أرحم الراحمين لا نتسول وأنت الرزاق لا نأكل الحرام وأنت الرزاق طهر أموالنا طهر أموالنا طهر أموالنا إن كان في أموالنا شيء حرام ونحن لا ندري سامحنا سامحنا اعفو عنا طهرنا إن كان في فلوسنا شيء حرام نجينا وطهرنا تب علينا من المال الحرام تب علينا وأنت الرزاق إن كنا قد أكلنا الربا فنقنا وتب علينا وارزقنا الحلال ارزقنا الحلال ارزقنا الحلال يا من رزقت النمل في جحرها يا من رزقت الحوت في قلب المحيط يا من لا يشغلك سمع عن سمع يا أرحم الراحمين اجعلها ساعة توبة وهداية يا رب تب علينا الليلة اللهم إننا أمام بيتك الحرام والألاف يطوفون والليل ليلة من ليالي رمضان وأنت تسمعنا وترانا تب علينا الليلة تب علينا الليلة اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة اكتبنا من اهل الجنة الليلة اللهم انا نقسم عليك ان تكتب كل من يسمعنا الان رفيق النبي في الجنة يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن يا رب يا مجيب يا رب إن كانت الليلة ليلة إجابة أجب هذه الدعوة اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب أنت وما ذلك عليك بعزيز يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن ويشتاق إلى العمرة والحج أن تمن عليه بعمرة وحجة قريبة يا رب أهلينا الذين لم يحضروا وأزواجنا وأقاربنا وأحبابنا من عليهم بعمرة وحجة قريبة يا رب يا رب يا رب يا رب قبلت منا هذا جهدنا ما عندناش جهد أكتر من كده يا رب احنا في رمضان نبذل الجهد في القيام لا نمن عليك سبحانك أنت الشكور أنت الشكور اقبلنا الليلاد يا رب اقبل المساكين الليلاد يا رب تب علينا الليلاد يا رب سامحنا أسكنا من خشيتك أدخلنا الجنة اعتقنا الليلة يا أكرم الأكرمين آمين ارزق إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان يا رزاق ارزق المسلمين في بلادنا ارزق بلادنا يا رزاق يا رزاق اللهم اهد بهذه الحلقة الملايين فيأكلوا الحلال يا رب يا رب استجب يأكل الحلال بهذه الكلمة يا رب باسمك الرزاق يا ذا الجلال والإكرام آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين